بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين طبعا الاعتراف كسر من اسرار الكنيسه كلكم تعرفونه يعني احنا مش بنتكلم في اللاهوت العقيدي عشان نز- نثبته انما نسال اولا ما هو الاعتراف الاعتراف هو ادانه النفس امام الله في سمع الكاهن نقول إدانة النفس لأن البعض يأتي إلى الاعتراف لكي يحكي حكايات والبعض يأتي إلى الاعتراف لكي يشكو غيره والبعض يأتي إلى الاعتراف لكي يعاتب أب الاعتراف أنت مقصر في حقي أنت جنسك أنت نعتك ما بقاش اعتراف الاعتراف هو إيه إدانة النفس مش حكايات يعني واحد يجي يقول أنا غلطت يا أبونا في كذا والتحليل هو سماع الحل من الله من فم الكاهن هو سر مقدس يعمل فيه الروح القدس ينبغي ان يمارس في هيبه في وقار مش قعده اجتماعيه ولا قعده ضحك ولا مجامله ولا الكاهن موجود في بيت وقصاده كوبايه شاي وبيشرب ويسمع يعني ما ما بقاش اعتراف ولأنه سر مقدس ينبغي أنه لا توجد دالة بين الكاهن وبين المعترف أثناء الاعتراف. الدالة دي في أي وقت آخر. لكن ساعة الاعتراف يعني ده سر مقدس، دالة لا. هي جلسة جدية وروحية. جلسة جدية وروحية. والبعض يبدأها بالصلاة وينهيها بالصلاة. جلسة فيها الكاهن في روح الأبوة وليس في ملابس الصداقة. ويستحسن أن تكون جلسة مركزة. يعني مثلا ما تكونش في أوضة فيها تليفون ويسمع شوية ويرد على التليفون شوية ويرجع للمعترف شوية دي لا جلسة مركزة ما تكونش في أوضة فيها تليفون أو على الأقل ير- يرفع السماعة أو ما يستعملوش هو سر أمام الله والله شاهد عليه وسامع لما يقال إلى آخره مكان الاعتراف يستحسن أن يكون في الكنيسة وأنا لا أستريح إطلاقا أن الكاهن يأخذ الاعتراف الاعترافات في منزله وإلا البيت سيفقد خصوصياته ويتحول إلى مكان عام وهذا ما يتعب زوجة الكاهن وما يفقد الكاهن حياته الخصوصية الاعتراف في الكنيسة كويس كمان في الكنيسة في مكان مقدس إلا في أحوال ضرورية كاعتراف مريض مثلا أو كشخص لا يذهب إلى الكنيسة إطلاقا ووجده الكاهن في زيارة افتقاد فيأخذه على جنبه ويأخذ اعترافاته ممكن لكن احنا بنتكلم على الوضع العام القاعدة العامة والاعتراف إذا كان في الكنيسة أو في أي حجرة من الكنيسة ينبغي أن يكون في حجرة مفتوحة وخصوصا إذا كان اعترافات بنات ما يكونش في حجرة مغلقة تجيب كلام وحديد الاعتراف ليس مجرد سماع للخطايا انما ايضا فيه عنصر الارشاد وعنصر التحليل ومن رايي ان الكاهن لا يعطي التحليل الا بالتوبه كامين على عطايا الله يعني مش واحد يعترف بخطية وما تبش عنها أو ما صلحش نتائجها وياخد التحليل زي إنسان سرق حاجة يقول له يا ابني رجع الحاجة دي عشان ربنا يحلك رجع الحاجة دي عشان ربنا يحلك مش يبقى يسرق وياخد الحل واحد ظلم واحد ويقول له يا ابونا انا ظلمته يقول له يا ابني رجع له حقوقه عشان ربنا يحلك يكون فاهم دي ان الحل الذي ياخذه مشروط باصلاح نتائج خطيته واحد يقول له انا شهرت بفلان وأسأت سمعته أمام الناس يقول له يا ابني روح صلح اللي انت عملته عشان الله يحلك وإلا لو ما كانتش الحكاية بالشكل ده ممكن واحد يقول أنا هعمل كل اللي أنا عايزه وألخبط في الناس زي ما أنا عايز وفي الآخر أخطيت يا أبونا حللني الله يحلك وكان الله بالسر عليما فين الحل لا يعطى الا بالتوبه ولذلك سر الاعتراف يسمى احيانا بسر التوبه بسر التوبه والمسيح بيقول ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون ليه الكاهن بيعطي الحل بالتوبة لأنه لا توجد مغفرة إلا بالتوبة فإذا تأكد الإنسان إذ آسف إذا تأكد الكاهن بأن الشخص تاب يبقى حسب الشريعة يستحق المغفرة أهمية الاعتراف الاعتراف هو لون من العمل الفردي الذي يقوم به الكاهن دي أول أهمية إنه نوع من العمل الفردي الكلام العام بنقوله في الكنيسة ولا ندري ما مدى تأثيره في النفس أما الاعتراف فهو عمل فردي نمرة اتنين هو عمل داخل النفس يقوله المعترف من داخل نفسه ويعطي الكاهن الحل عما يعرفه في داخل النفس من توبة العظات للكل لكن الاعتراف هي عمل خاص إن لم يكن نتيجة للتوبة فعلى الأقل يقود إلى التوبة يعني إن ما كانش الإنسان تائب وجاي يعترف يبقى على الأقل الكاهن يقوده إلى التوبة وليس فقط إلى التوبة وإنما يقود إلى النمو الروحي وتعميق العلاقة بالله ل- والاعتراف ينبغي أن يخصص له وقت الكاهن يرتب أوقات لاعتراف الأولاد وأوقات لاعتراف البنات وأوقات لاعتراف العائلات يخصص ليه وقت أما الاعتراف أثناء القداس ففي الواقع لا يصلح لأن الكاهن ليس متفرغا أثناء القداس لسماع الاعترافات هناك أوقات يصلي فيها الكاهن صلوات خاصة مش باينة للشعب لكن بيصلي صلوات خاصة مش واخدين بالك إلا لو قال واحد يصلي القداس واحد ياخد اعترافات تكون الاعترافات محرجة جدا أثناء القداس يجي وسط ناس وياخد اعتراف واللي بيعترف عايز يقول بصوت واطي خالص خالص عشان ما يسمعوش والكاهن ما سمعش يقول له ايه والتاني يقول له اه والحكايه بقى ما فيش فايده ولذلك اذا اعترف واحد اثناء القداس بيكون بلون من الاختصار الشديد والتدقيق آه، بانه ما ما يتعرفش حاجه يعني لو اللي جنبه سمعوا ما يعرفوش وطبعا كان مش يعرف برضه وساعات آه، واحده ست تيجي تعترف تقول يا ابونا انا وقعت في الخطيه خطيه ايه يا بنتي ما هو لازم يفهم هو وان ما فهمش يبقى مش مظبوط يعني ياخذ الاعتراف بنوع من الاستنتاج وطبعا ده مش مظبوط فيه احراج وفيه عامل من السرعه ولا يوجد وقت والكاهن مشغول بحاجات تانية إلى آخره الشروط قبل الاعتراف ليس كل كاهن يصلح أن يكون أب اعتراف ينبغي أن يكون أب الاعتراف خبيرا بالنفس البشرية خبيرا بضعفاتها خبيرا بحروبها في كل مرحلة من مراحل السن أو في كل ظرف من ظروف الحياة ينبغي أن يكون خبيرا بحيل الشياطين وقوتهم ويكون خبيرا بمعالم الطريق الروحي وعلى معرفة بوصايا الله وبدرجات العبادة والكمال وسار في هذا الطريق واختبروا وعرفوا قلنا أن الكاهن يكون له خبرة ومعرفة ولذلك فإن الشيوخ يصلحون أكثر على شرط أن يكونوا من الشيوخ المختبرين لأن جايز هناك شيوخ بالسن ولم يعيشوا مع الله زمنا طويلا فأصحاب أيوب كانوا شيوخا أليه بن برخائيل البوزي من عشيرة رام في أيوب إصحاح 32 قال لهم أنا فتى وأنتم شيوخ لذلك خفت وخشيت أن أفتح فمي شيوخ لكن كانوا ليسوا على درجة من الروحانية وأليه كان أصغر منهم سنا وأقوى روحانية المهم القدم في الك... في في العمل الروحي او في الكه... في الكهنوت او في المعرفه يعني أيضا ينبغي أن الكاهن يكون له روح أبوة فينظر إلى المعترفين كأب وليس بسلطة ولا يوبخ كثيرا لئلا ينفر منه المعترفين لكن إذا وجد هناك نوعا من الاستهتار فينبغي أن يوبخه يعني يأتيك اثنان معترفين شخص منسحق القلب يكفيه انسحاقه الداخلي ولا يحتاج إلى مزيد وشخص مستهتر يحتاج إلى من يوبخه أو على الأقل من يعلمه يعني في عبارة في الدسقلية تقول امحوا الذنب بالتعليم فيعرفه بالتح... بالتعليم عمق خطيته مفروض أن الكاهن يعرف نوع النفس البشرية ونفسية المعترف بالذات ويكتشف ما فيه من أمراض أخرى غير أمراض الخطية كالمرض العقلي أو المرض النفسي يعني جايز يجي إنسان غرقان في دموعه ويكون عنده ديبريشن مش عنده توبة زمان وانا اسقف كنت عندي فرصة اخد اعترافات اكتر من دلوقتي دلوقتي ما عنديش وقت ابدا أه وجاتني بنت تقول لي امها بتحط لها السم في الساندوتش وظهر انها مريضة عقليا ولا امها بتحط لها سم ولا حاجة في مرض نفسي يسموه persecution complex يعني عقدة الاضطهاد وجايز يكون نوع من الشيزوفرينيا والكلام اللي بتقوله كلام مش عقلي ويدل على مرض نفسي فلازم برضو الأب الروحي يكون يدرك ما هي الأمراض النفسية وما هي الأمراض العقلية ويكتشفها لأن أنا البنت دي أول مرة مشيت معاها هادي وتاني مرة وبعدين شعرت بكده فبعتها لطبيب نفساني فالطبيب النفساني قال الله ازاي الانبشنو ده ما عرفش حكايتها من مدة طويلة لسه دلوقتي طبعا الواحد كان واخد الامر بحسن نية يعني مش اول قعدة اعتراف يكتشف المرض لكن خدتها في عقلي من ساعتها لازم كمان الكاهن يعرف ما حدود الحلال والحرام ايه النظرة مثلا للمخترعات ما يقعدش يقول كل راديو حرام كل تلفزيون حرام كل فيديو حرام كل سينما حرام يعني يشكك اللي موجود قصاده لازم يعرف أن هذه مخترعات يمكن أن تستخدم في الخير وممكن أن تستخدم في الشر وليس كل ما فيها خيرا ولا كل ما فيها هو شر يعني يعطي التعليم السليم كما يقول بولس الرسول لتلميذه تيتوس اهتم بما يليق بالتعليم الصحيح وكذلك في نفس الأمر بالنسبة للمخترعات يكون له رأي سليم بالنسبة للتسليات فلا يقول إن كل تسلية خطأ يكون أيضا له رأي سليم بالنسبة للأمور العلمية مثل تحديد النسل مثل الإجهاض الأمور مثل الرشوة وينبغي في أب الاعتراف أن يكون ذكيا وبخاصة في حل المشكلات يعرف كيف يمكن أن تحل وينبغي أن يكون واسع القلب يفتح بابا للرجاء لكل إنسان فلا ييأس أحدا وينبغي أن تكون له ذاكرة قوية فيسأل أولاده عن أحوالهم ويتابع معهم اليوم في ظل ما فعلوه بالأمس لا ينسى مشاكلهم يتابع أيضا ما قاله لهم من نصائح وإرشادات وتداريب وينبغي لأب الاعتراف أن يكون رجل صلاح رجل صلاح في جلسة الاعتراف وصلاح في حل مشاكل أولاده وينبغي لأب الاعتراف أنه لا يكون تحت تأثير أسرة المعترف يعني ما تجيش الأم تقول له يا أبونا الولد مضيع نفسه في الصوم قول له بلاش صوم أو يخفف والأسرة ياما تكون كلمت الولد عن كده فيجي قبل الاعتراف يقول له يا ابني خفف في الصوم يقول الله أبونا مش بياء تعليماته مش بوحي من الروح القدس ده بالوحي من والدتي فيعرف ان ابوه ده تحت ابوه الروحي تحت تاثير الاسره ما تجيش الاسره تضغط على اب الاعتراف لكي يوجه المعترف توجيها حسب مزاجهم يكون عند اب الاعتراف محبه ليست في اسلوب التدليل ولا ارضاء للمعترف وكسبه اليه انما يكون طيبا وحازما محبا ومؤدبا اذا كان اعتراف بين اتنين يحتفظ بالسريه لان لو واحد جاله قال له انا غلطت مع فلان او فلانه مثلا ويقابل فلان او فلان يقول لها انت غلطت مع في الله يبقى كانه كشف الاعتراف ولو بين اثنين يسمع من واحد وكانه ما سمعش والتاني يحاول يستدرجه لغايه لما يعرف منه وليس من حق الاب الاعتراف ان يجري وراء الاسماء في حاله الخطيه ولا أن يضغط, يضغط على المعترف في سماع سر معين يتركه إلى أن يقول ما يريد خصوصا الأسرار التي يمكن أن تعطل زيجة من الزيجات مثلا تخاف البنت تعترف بكل حاجاتها الأب اعتراف لألا يجي له واحد يقول له أنا بطلب يد فلانة إيه رأيك؟ يقول له فلانة مم. ربنا يا ابني يعمل ما شئته ويقول أنا ما قلتش حاجة كل ده وما قلتش حاجة أمال هتقول إيه؟ أو بنوع من المقارنة يجي له واحد يطلب واحدة يقول له كويسة جدا خدها دي أنا أعرفها كويسة يجي له واحد يطلب واحدة تانية يقول له أنا ما أحبش أتدخل في أمور الزواج دي أبدا وهو عارف إنه اتدخل في حاجات تانية فيبقى يعرف إن دي معناها ينبغي أن يكون له حنو حتى في المسائل المادية وينبغي لأب الاعتراف أن يعرف الخطايا المركبة ويفك تركيبها يجي له واحد يقول لي أبونا أنا غضبت وغضبت دي تنفع ما تنفعش أبدا يكون زعق وشتم واتلخبط وتنرفز ورمى كوباية في إيده وخبط باب في وش اللي قصاده وزعق وسمع الجيران وكل دي تتلف في كلمة أنا غضبت يقول له طب يا ابني قل لي ما هي الخطايا اللي وقعت فيها أثناء الغضب سواء كانت خطايا خارجية عدوانية على غيرك أو خطايا داخل قلبك في حقد في غيظ فيه انتقام فيه إدانة إلى آخره لكن كده تلف مجموعة من الخطايا في ورقة سلوفان كده و... لا ده ساعات الواحد ما يقولش غضب يقول له أحيانا يا أبونا الشيطان بيحاربني بالغضب كل دي محاربة محاربة ولا سقوط فلو قال لك الشيطان بيحاربني بالغضب قول له وبتنتصر عليه في كل مرة يحاربك فيها ولا بتقع يقول لك أحيانا تقول له والأحيان اللي بتقع فيها بتعمل إيه لما هو يعرف ان ابونا ده مش من النوع الساهل يقول يا عم ما اخطيش احسن احسن يزنقني ابونا ده ويعصرني ما اعرفش اخرج من ايده الا زي قشره الليمونه انا مش عايزكم تتعبوا المعترفين لكن يعني ساعدوهم على الاعتراف لازم اب الاعتراف يكون من النوع اللي يساعد على سماع الاعتراف وخصوصا بالنسبه للذين يخجلون ويحتاجوا لزقه كده لكن بعض الاباء يسال اسئله يعني يكون المعترف ما يعرفهاش يعني كانه بيكشف له انواع من الخطيه بالاسئله ما تقعدش تسال اسئله تكشف انواع من الخطيه جايز اللي بيعترف عليك ما بيعرفهاش تبقى انت اعثرته ينبغي ايضا ان يكون قدوه وشخصا روحيا ولا توجد عثره في حياته والمعترفون يتعلمون من حياته ايضا وفي توجيهه يوجه كل واحد بما يناسبه لأن ما يناسب شخصا غير ما يناسب الآخر ويعطي أيضا التدريب التي تناسب وأما الاعتراف لا, ي... لا يكون شخصا يحابي أو يأخذ بالوجوه يعني لما يجي يعترف له واحد بيتبرع كتير للكنيسة لا يجامله قل له أخطيت يا أبونا قل له العفو العفو يا فلان بيه اللي زيك ما يغلطش أبدا يقول له ده أنا عملت كذا يقول له جايز غصب عنك ده أنت ما تقصدهاش أب اعتراف يعني أب اعتراف ايا كان مركز الشخص المعترف ده بياخد حق ربنا منه مش يوبخه اكتر عشان التاني يدفع اكتر فده يسكت لا يعني يكون مظبوط لا ياخذ ايه بالوجوه ويكون طويل البال طويل البال لان هناك انفس تحتاج الى وقت حتى تترك خطاياها وتتوب وخصوصا اذا كانت الخطيه دخلت في اعماقها وتحولت الى طبع او عاده وكما يحتفظ بسريه الاعتراف اثناء سماع الاعترافات يحتفظ بالسريه ايضا وهو يتكلم من على المنبر في العظات يعني ولا يقول تفاصيل تكشف اشخاصا ولا يضيف الى خطايا اولاده خطايا جديده يعني مش يجي واحد يقول له يا ابونا انا تعبان من فلان عمل فيا وسوى يقول له يا ابني هو عمل فيك انت لوحدك ده يا ما عمل وعمل ويقعد يحكي يخرج الواد من هنا يقول ابونا بيقول وبيقول وبيقول مهما قال لك ولا كأنك تعرف حاجة تحتفظ بالسرية ليس في الأمور الروحية فقط إنما حتى في الأمور المادية ينبغي في سماعه للاعترافات أن يضع أمامه مصلحة المعترف فلا يطلب منه أن يعادي يعادي أعداؤه ولا أن يصادق أصدقائه يعني مش أبونا مثلا بينه وبين شخص عداوة ويخلي كل أولاده يعادوا من يعاديهم مصلحة المعترف أهم حاجة ينبغي أيضا أن يراعي نوعية نفسية المعترف في الإرشاد يعني في إنسان يحب الهدوء والخلوة والصمت وفي إنسان يحب البشاشة والحياة الاجتماعية فيقود كلا منهما حسب نفسيته لا يرغم البشوش الاجتماعي على حياة الصمت والخلوة ولا يرغم الصامت الهادئ على حياة الاجتماع يعطي كل واحد إرشاد بما يناسب نفسه ولكن في نفس الوقت لا يترك كل إنسان على هواه وإنما ينتشل نفسه من النار إن كان قد وقع فيها يعرف كيف يفتح قلوب أولاده أثناء الاعتراف وكيف يفك عقدة ألسنتهم وكيف يستخرج المعلومات منهم برقة بلا إحراج بلا تحطيم للنفس ومش ضروري بالنسبة للخجول أن يجعله يقول كل شيء بصراحة تخدش حياءه يكفي أن يفهم منه لاحظوا كيف كان السيد المسيح قد أخذ اعتراف السامرية في هدوء دون أن يجرح شعورها حتى قال لها الذي معك الآن ليس هو لك تعبير هادئ جدا يعني ما قالهاش انت ماشية مع واحد مش زوجك وماشية حرام الكلام ده ما قالهولش أبدا الذي معك الآن ليس هو لك حينما يأخذ الاعتراف لا يضطر المعترف انه يقول كل حاجة في جلسة واحدة جايز مش قادر يقول على قد ما يقدر ويقول له انا افتكرت حاجة تاني ابقى قول لي لكن مش لازم اقول ها كله لا لا ما تجيش كده ده حتى الطبيب لما بيطلع مدة من من واحد بيعصر على قد ما يقدر يحط فتيلة كده تجيب تاني مرة وتالت مرة لكن ساعات واحد يقول مش ممكن لازم اعصر لما اطلع ام القيح لما اخلي الدم اللي يطلع دم مش يطلع مد لغايه لما اللي قصاده يصرخ ويغمى عليه لا مش كده خليك رقيق في سماع ابا ترى خلاص يا حبيبي خلاص مفيش حاجه تاني مفيش وجايز انت عارف ان فيه من اعترافات اخرى بتاعت ناس تانيين قول له طيب انا افتكرت حاجه تبقى تيجي تقولها لي سواء بتاعت زمان خالص أو بتاعت قريب أو بتاعت يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر لو قلت له كده هيعرف إنك أنت بتكشف اعتراف سمعته قبل كده خليك رقيق في أخذ الاعترافات تذكر أن الاعتراف هو فضيلة ينمو فيها المعترف فهو لا يصل إلى عمق هذه الفضيلة من أول اعتراف بالوقت يكتفي دلوقتي ويكمل فيما بعد لا تكن قاسيا في تقبل الاعتراف اعرف ان في ناس لما يعترفوا يعترفوا بالسهل خالص في الاول وكل ما يطمئنوا يخشوا في الجامد يعني يجي لك المعترف اول ما يعترف يقول لك يا ابونا انا مقصر خالص في صلاة نص الليل يا واد هي دي يعني اللي اللي تعب ضميرك قوي وبعدين طيب خل- خلصنا من نصف الليل يقعد يتكلم على ال- الصلاة والتأمل والحاجات دي ولسه الحاجات السلبيات تخليها للآخر فإن وجدك بتوبخه في السهل أمال لو جت الصعب تعمل إيه؟ لكن مش يقعد يعترف يقول لك يا ابونا انا قول لي يا ابني خلصنا من نص الليل احنا قربنا على الصبح قول قول اللي هتقوله بالتدريج شويه بشويه بالتدريج ايه حاجه مهمه جدا جدا في سماع الاعترافات لا يصح ان الكاهن في الاعترافات يسال عما لا يعنيه وعما لا يدخل في اعترافات المعترف يعني يبتدي يسأله علشان يشبع في نفسه حب استطلاع معين أو علشان يوصل إلى حقيقة ولو بالنسبة لناس تانيين أي حاجة المهم ملهاش دعوة بالاعتراف ده في آباء كهنة غاويين يعرفوا أسرار الناس مش لكي تغفر لهم لكي يعرفوا تسأل عما لا يعنيك ليه يعني افرض مثلا واحدة زنت انت يهمك مين اللي زنى معاها الا بقى لو عرفت تخش في اسرار الناس يكفي انها خطية وخلصت يعني ما تسألش عما لا يعنيك ما يكونش عندك حب استطلاع او حب معرفة اسرار الناس عن طريق الاعتراف أثناء الاعتراف لا يتهم المعترف بالكذب وبإخفاء المعلومات أو بعدم الصراحة المهم أن المعترف يقول من تلقاء نفسه مش بضغط ولا يتحول الاعتراف الى روتينيه ينبغي على اب الاعتراف ان يتجرد من ذاته بالنسبه للمعترفين لا يحاول ان يكون يكون من المعترفين مجموعه تسنده كما لو كان رئيسا لحزب ولا يحاول ان يطلب الطاعه بدون اقتناع من المعترف يكون هدفه رعايه الابناء وليس السيطره على الابن على الابناء لان كاهن جايز يكون له رغبه في الامتلاك فيقيس سلطته بقدر الذين يطيعونه ويعترفون عليه أو يعتبر الاعتراف مجالا للشهرة أو العظمة أو يسخر المعترفين لأغراضه ويدخلهم في مشاكله ليدافعوا عنه كل دي أغلاط أو منعهم من الارتباط بآخرين بلون من الإدانة والتشهير بهؤلاء الآخرين اوعى اتكلم فلان احسن ده جنسه ونعته فلا يتحول المعترف الى وسيله لبناء اب الاعتراف بناؤه بطريقة علمانية طبعا فإن تضايق من أحد لابد أن يتضايق أولاده منه فيصعدون ويهبطون معه في العلاقات طبقا لعلاقاته بالناس لا يصح الأب الاعتراف أن يستخدم الحل والربط في كل شيء الإرشاد يكون عن طريق التعليم كطبيب يعلم ويشرح ولا يصح أن أب الاعتراف يتحول إلى شاك وباك يطلب معونة أولاده في مشاكله الخاصة الحالة دي بيضيع روحه لا يحول المعترف إلى صورة منه إنما يرشده بحسب نوع شخصيته زي أب كاهن أهو اتجوز وبقى عنده عيال ساعات أي واحد يجي له يطلب منه عايز يبقى راهب يقول له يا ابني رهبنة إيه ما تخليك زي حالتنا لا يصح إنه يربط المعترف برباط الطاعة كما لو كان قاصرا روحيا طول حياته مفروض أن يساعده على النمو والنضوج الروحي بحيث لا يسأل في كل شيء لأنه عرف من قبل وبحيث يصبح المعترف مرشدا لآخرين أيضا بعض آباء الاعتراف يجعلون الطاعة مشكلة للمعترف مشكلة فينبغي أن يطيع اقتنع أو لم يقتنع وتصبح الطاعة مجرد أمر من سيد يتمسك بسلطة الأمر ده بيجعل المعترف في بعض أمور لا يقولها لهذا الأب لأنه عارف هيضغط عليه في السكة هو مش عايزها هو يرشد ولكن لا يسيطر هو يرشد ولكن لا يسيطر والمعترف مسؤوليته على نفسه وحتى إرشاداته ينبغي أن تكون في إمكانية المعترف فلا يرشد إرشادات فوق إمكانية المعترف ولا يضغط على ضمير المعترف أنا بقول لك كده وعلى ابن الطاعة تحل البركة والمخالف حاله تالف وانت حر يا ابني بقى يخرجوا ضميره تعبان ينبغي أن يكون الأب الاعتراف مريحا للتعابة وليس متعبا للمرتاحين إذا قال واحد هذه خطية يشرح له أنها خطية إلا لو كانت واضحة طبعا أيضا يراعي شخصية الكبار الفاحصين يعني بيجي له واحد معترف كبير في الخدمة وأديب في الخدمة ما يعاملوش زي عيل صغير يعني المفروض في أمور عارفها ما تحتاجش إلى شرح أكتر من لازم يدبر الطائعين والذين لا يطيعون ويدبر البسطاء والفاحصين ويقنع المتمسكين برأيهم بعض المعترفين لهم شخصيات قيادية وليسوا مجرد تبع فلازم ياخد باله من النوع ده مش كل واحد يديله أمر مراعاة ضمير المعترف وعدم الضغط عليه وعدم إيقاعه في الصراع في مسائل كتير في الاعتراف بقولها فيما بعد لكن عايز أقول نقطة واحدة في الآخر نقطة عنوان كبير يعني يشمل نقط اللي هو واجب المعترفين يا ريت اعملها نبذة دي و... وتوزع على المعترفين واجب المعترفين واحد مراعاة وقت أب الاعتراف ومسؤولياته وصحته ورم- ومراعاة وقت باقي المعترفين لأن في واحد أول ما يخش عند أبونا يقول الحمد لله وجايز بره طابور من عشرين تلاتين ما يهموش هو ياخد وقته ساعة ساعتين آه، طبعا تصرفات غير لائقة يراعي أيضا شعور باقي المعترفين ولا يكون عنده أنانية بالنسبة لنفسه ولا قسوة بالنسبة لأب اعترافه وباقي المعترفين مراعاة أيضا سمعته يعني بنت تخش عند أب الاعتراف تقعد لها ساعة والبنت التانية تخش في عناد تقول إن ما قعدتش ساعة وربع أكتر منها يبقى تشوف هي بقى مين الأفضل وهما الاتنين يعندوا أب الاعتراف يبقى ضحية أو بنت مثلا شخصيتها تعبانة فكل حاجة عايزة فيها إرشاد كل حاجة عايزة إرشاد إن أمها قالت لها كلمة عايزة تروح لأب اعتراف إن في الشغل قالوا لها كلمة إن واحد آه، من واحدة من زميلاتي قالت لها كلمة عايزة أب اعتراف فيبص يلاقوها داخلة عند أب الاعتراف زي ما تكون قطع أبوني ولو بنتين تلاتة من النوع ده الولاد بقى منتظرين اعتراف ما فيش يجي واحد منهم يقول ما فيش فايدة أروح ألبس لي فستان علشان أبونا إيه يدخلني عنده راعوا سمعة أب الاعتراف وخصوصا البنات ما يبقوش أنانيات ولازم يخشوا وكل شوية والتانية وفي الفارغة والمليانة زي مرة واحدة جت عند أب اعتراف وبت- كثيرة التردد فقالت عايزة أقابل أبونا فلان قالوا لها هتقولي له أتعشى إيه النهاردة يا أبونا ما هو كل حاجة عايزة تسأل فيها فارغة مليانة احترسوا من جهة اعترافات البنات سرية الاعتراف بالنسبة للمعترف وليس فقط لأب الاعتراف يعني مثلا واحد يروح لأبونا في الاعتراف ويقول له فلان ده مكفر سيئاتي عامل فيا وفيا وفيا يقول له طب يا ابني ابتعد عنه يخرج من عنده يخصم حد يقول له مكلموش ليه يقول له ابونا قال لي ابتعد عنه يجوا يقولوا له، يا ابونا انت بتصلح الناس ولا بتخاصمهم مع بعض هيقول لهم ايه اصل ده سبب عسر ليه ما هو ده اعتراف ان حكى لماذا يبقى كشف اعتراف وان سكت يبقى بيخاصم الناس مش بيصالحهم فالارشادات اللي يعطيها لك ابونا هي سرية اعترافات بالنسبة للمعترف مش كل حاجة افرض انت جاي تشكيله من واحد وهو هيخلصك من الواحد ده اما هو يخلصك من الواحد ده وانت تقعد تسوق سمعته آه، المعترف ايضا لا يجوز ان يجعل اب الاعتراف جهاز تنفيذ لاغراضه جهاز تنفيذ ايه لاغراضه والا يزعل يعني جاي ومصمم على فكره في مخه وعايز ابونا يوافق عليها ان ما وافقش عليها يزعل هو ابونا نعم او يغيره كما لو كان بدله تتلبس وتتخلع وتتكوي وتتغسل وتتعصر حاجة صعبة آه، لا تحرج أب الاعتراف قل له إما توافق على الحكاية دي إلا إما يا أبونا يبقى أنت ما بتحبنيش أنت ما بتسألش فيا الله الكلام ده ما ينفعش واحد بيقول ما رأيك يا سيدنا في أب كاهن في إحدى الأبروشيات رسم على إحدى الكنائس وأول ما ياخد الاعترافات يطلب أن يعترف الناس عليه من الأول حتى القديم كله لا طبعا مش من حقه ينبغي أن المعترفين ما يغيروش من بعض الغيرة فلان قعد مع أبونا نص ساعة يبقى أنا لازم أقعد معاه نص ساعة طب افرض عنده مشكلة يقول لك وأنا عندي 100 مشكلة الحكاية تخش في دور عناد دي تبقى خطايا جديدة لازم المعترف يعني ينضج وليس في كل صغيرة وكبيرة يذهب لأب الاعتراف شوفوا فيه ايه المثل اللي هقوله لكم ده جه في التشبيهات هرماس هرماس ده من الابوستوليك فاذرز من اباء الرسوليين قال في نوعين من العنب في عنب أرضي بتربيه ويقف لوحده وفي عنب لازم يتركن على تكعيبة فإذا ما كانش فيه تكعيبة يقع على الأرض ويتمرمط ويتلف فكتير من المعترفين بيبقوا زي الكرمة اللي لازم على تكعيبة والتكعيبة دي قبل الاعتراف إن ما كانش يتركن عليها يقع على الأرض وما ينفعش في الواقع العنب الأرضي ألطف بيقدر يقوم على حيله كده مش زي بتاع إيه التكعيب في حاجة تاني إحنا جربناها في الزراعة البطيخ المسقاوي والبطيخ البعلي البطيخ البعلي بيزرعوه في الأراضي القريبة من المية فبيتغذى على المياه الباطنية يا دوبك يحفروا لغايه لما يلاقوا قرب الماء يرموا السبخ وبعدين يحطوا الترابه او الرمله اللينه ويحطوا فيها اللبايه ويسيبوها من نفسه يلاقي الاكل والشرب تحت منه لا يحتاج الى تعب البطيخ المساوي ان ما رويتوش كل شويه والتانيه يموت فكونوا من نوع البعلي وليس من نوع الايه المسقاوي كفاية انه يوصلك الى مجاري المياه لكن مش عايز كل مرة يا ابونا قول لي يا ابونا عدلي كذلك ينبغي على المعترف ان لا تكون عنده شدة التأثر والحساسية والزعل وعتاب أب الاعتراف وتوبيخ أب الاعتراف كما لو كان في نفس المستوى أو أن يهددوا بالزعل وإلا وإلا وإلا وإلا المعترف السليم يبني علاقته مع أب الاعتراف على الثقة والمحبة ولا يعوزه إلى كثير من الإيضاحات لكي يقتنع يكفيه بركة توجيهاته ولا يدخل معه في كثرة جدال ولا يعامله معاملة الند للند ولا يخفي ما لا يوافق عليه الأب ولا يتكلم بأنصاف الحقائق يكون أمين في اعترافاته وإن تكلم بالصراحة مع أب الاعتراف يتكلم بالصراحة المؤدبة لأن في نوع من الصراحة يعني خالية من الاحترام لا يتحيز لنفسه في كل ما يعرضه على أب الاعتراف يعني غالبية المعترفين في اعترافهم يشرحوا أنهم مظلومين بينما جايز ما يكونش ده كلام سليم يعني والمعترف لا يجوز أن يستاء من التوبيخ بل يستفيد منه اللي يستاء من التوبيخ ويزعل أب الاعتراف هيقول طب وأنا أعمل لي مشاكل ليه بلاش يوبخه فيسيبه في أخطائه فيضيع نفسه ما يقولش للأب إذا سكت يبقى معناها موافق جايز الأب يسكت وما يكونش موافق إما سؤال محرج لا يريد الرد عليه أو سؤال يكون فيه كشف الأسرار الآخرين أو الإجابة لا تفيد المعترف بل تضره أو أجاب على هذا الموضوع من قبل مش كل مرة يقعد يجاوب أو إنه مرهق والكلام بيتعبه أو سؤال أمام الناس مش أصول يجاوب عليه أو سؤال غلط فما يقولوش إن سكت يبقى موافق ما هو جايز يكون ساكت ومش موافق إذا قطعت قبل الاعتراف فيما توافق عليه نفسك فأنت تطيع نفسك وليس أب الاعتراف أهم طاعة هي الطاعة اللي بتضغط فيها على نفسك ويبقى فيها نوع من الخضوع لا تعامل أب الاعتراف كند لا تبحث عن المشهورين لكي تعترف عليهم فغالبية المشهورين مشغولون ما عندهمش وقت أيضا على قدر ما تفتح قلبك على قدر ما تأخذ من إرشاد ومنفعة كما تطالب أب الاعتراف بحقوق لك ينبغي أن تقوم بواجبات من نحوه جايز في معترف عايز يطلع معلومات من أب الاعتراف غصب عنه ففي قعدته مع أب الاعتراف يتهم أب الاعتراف التهمة معينة عشان يجاوب عليها يبقى دخل في الأسرار اللي هو عايزها شغل تغيير أب الاعتراف أنا شخصيا دائما أقول لا تضغطوا على الناس أن يعترفوا عليكم إذا أراد أي واحد أن يغير يغير المهم طاعة راحته هو مش عدد المعترفين عليكم وليه تعتبر الحل مشكلة مش عايز يعترف على واحد يروح يعترف على أي حد تاني هو الاعتراف بالعافية نعم صدقني غالبية أباء الاعتراف مش قصدهم الاطمئنان هو بيعتبر ان لما يعترف على غيره يبقى كانه هو ليس كفءا او كما ينبغي ويبقى دي اقلال من شانه ده لو حصل كده مش هنخلص برضه لان احنا بنرسم كل يوم اباء جداد فالاباء الجداد دول بقى يكون عندهم وثائق لكل اللي جايين يعترفوا عليهم سيبكم من حكاية الحلة دي بصراحة يعني أصل ساعات إحنا بندخل الاعتراف في قيود قيود قيود تخرجه عن وضعه الأصيل في الكنيسة وضعه الأصيل في الكنيسة أن الإنسان بيعترف بخطاياه وياخد حل وإرشاد دلوقتي جايز يروح يقول له يا أبونا أديني حل أعترف على واحد تاني يقول له ليه يا ابني جرى ايه هيقول له جرى ايه
ممكن تكون وسيله لاخفاء خطايا معينه عن ارض الاعتراف الاصلي ليكن يبقى اللي يحمل الذنب ده المعترف مش الكاهن المعترف عليه جايز تسألوه وتحرجه يا جماعة سيبوا كل واحد على راحته أرجوكم طب افرض كاهن جديد كل واحد يجي لك تقول له انت كنت فين ورحت فين وجبت حل ولا جبتش سيبوا كل واحد وضميره سيبوا كل واحد وايه وضميره نعم اي واحد اي واحد يقول لك حللني قول له الله يحلك واللي يقول لك اقرا لي التحليل اقرا له التحليل بس اسأله قول له في حاجة معينة تحب أحلك عليها في حاجة معينة تحب أقولها ما تتعبوش نفسية الناس واحد بيقول ما رأي قداستكم في النوتة الروحية كوسيلة وفاتحة لبدء الاعتراف للخجولين بس افرض النوتة دي وقعت في ايد حد أنا عندي في مكتبي حاجة اسمها الفرامة تحط فيها الورقة اللي هي اتفرمت وبقت مكرونة اعترافات الناس وخطاباتهم الخاصة اللي تجيني بعد ما أقراها أحطها في الفرامة افرض وقعت في إيد ناس واحد يقول لك اديت للبابا كلام وهو في قمة المسؤولية الكهنوتية وقمة السرية الكهنوتية وبعدين كلامه يوصل لحد كل ورقة وقعت الفرامة تخلص على الأسرار في أقل لحظات وكاختصار ووقت الأب كهنه لتوفير الوقت المهم أن هذه الأوراق لا تقع في إيد أحد ده المهم واحد بيقول أرجو أن تعطي كلمة منفعة للآباء الكهنة من حيث أن معظمهم بلا إدانة لم يسجلوا أسماء المعترفين في سجل لهم خوفا من النسيان وأيضا لأجل المتابعة برضه لما يكون عندك كشف بأسماء المعترفين وتكتب فيه تواريخ اعتراف كل واحد يبقى لو غاب مدة تقدر تتابعه تقول له يا ابني ما جيتش ليه هل يجوز للكاهن منح الحل خاصة بعد حلول الروح القدس؟ ممكن